بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله قلب الأسد العنوان ممكن يكون عجيب أو غريب حبتين ولكن احنا مش بنتكلم عن قلب الأسد اللي هو موجود في جسمه واحد يتخيل ان قلب الأسد ده يعني الشجاعة قلب الأسد ده يعني واحد مدمر واحد آه، طاغي قلب الأسد لا احنا هناخد النهاردة قلب الأسد بس من ناحية تانية خالص قلب الأسد آه، نعني بيها هل للأسد مشاعر هل للأسد عواطف هل للأسد آه، ود وحنين هل في قلب الأسد وفاء وتضحية وفداء هل هل للأسد ميول طب بلاش ده كله هل للأسد شخصيات بيحبها وبيألفها وبيميل إليها دون كل الخلق الموضوع مش موضوع قلب الأسد ولا قلب القطط ولا قلب البقر الموضوع كله في عموم القلوب في العواطف والمشاعر انت ما ينفعش تعيش من غير قلب ما ينفعش تتخيل حياتك بلا مشاعر وعواطف في قلبك القلب ده وعاء العواطف وعاء المشاعر ووعاء الأخلاق القلب أهميته عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاثا إذا تقوى الله موضعها في داخل القلب الأخلاق العواطف الحب كل ده موجود في قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين على حد سواء بمعنى ان كل الناس عندها عواطف وكل الناس عندها مشاعر مش بس دول لا وكمان الحيوانات فيها عواطف وفيها مشاعر لكن المسألة المسألة ايه اللي بيفرق بين مخلوق واخر ايه اللي بيفرق بين مخلوق وجه هذه العواطف توجيه سليم أحب من يستحق أبغض من يستحق في قلبه الأخلاق الطيبة وفي قلبه الوفاء والفداء وفي مخلوق آخر يحمل في قلبه البغض والكره والأثرة يعني يفضل دايما يفضل نفسه ويعتز بنفسه ويتكبر بنفسه ويرفع نفسه ويختال بنفسه وكأن الدنيا ليس عليها غيره فالقلب احنا عشان نقارن بين القلبين بين القلب الطيب وبين القلب غير الطيب بنشوف الفرق بينهم من خلال ايه من خلال الظواهر اللي حوالينا يعني احنا المرة الماضية كنا بنتكلم عن الذئاب ام البشر في واحد قدر يعمل طريق وسط بينه وبين ال- ال- الذئاب عرف يتعامل مع الذئاب درس تصرفاتهم وأخلاقهم وعرف يوصل لهم وبدأ يتعامل معهم بما يناسبهم عشان كده احنا كان كانت ال- ال- ال- الحلقتين الماضيتين كنا بنتحدث فيهم عن انك ما تخسرش حد ما تخسرش حد ما تخسرش حد مهما كان قاسي مهما كان ظالم مهما كان حقير صغير ما تخسرش حد ليه قال الحكيم لا تخسرن أحدا تحتقره حتى اللي انت بتحتقره ما تخسروش لا تخسرن أحدا تحتقره فقد يضعه الله موضع من ترجى من يرجى وصاله وتخشى فعاله بيقول ما ما تخسرش حد مهما كان حقير وصغير ليه قد يضعه الله في موضع يمكن ربنا يرفعه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمكنه فقد يضعه الله في موضع من يرجى وصاله وتخشى فعاله فده كان درس الذئاب لكن درس المرة دي احنا هناخده من عاطفة موجودة في قلب أسد عواطف ومشاعر وحب أسد اه والله أسد وبعد كده هنتكلم عن القلوب و... وما في القلوب ومشاعر وأحاسيس القلوب القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن ودي من أعظم صفات الله عز وجل أنه له أصبعان وضع كل القلوب بينهما النبي عليه السلام قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تعالوا نشوف موضوع تقلب القلوب النهاردة ونشوف آه، موقف عجيب ل... لأسد أسد كان صغير وفي آه، اتنين آه، كانوا بيربوه في الستينات في أواخر الستينات في بريطانيا ال... ال... ال... ال... الأسد ده كان صغير بس كان لطيف جدا و... وحبهم حب شديد هما اتنين كانوا مربيينه واحد هو آه، يعني صاحبه اللي اشتراه والتاني كان صديقه آه، الاتنين دول بقى في بينهم وبين ال- الأسد ده عاطفة كبيرة جدا لدرجة إن هما كانوا بيعيشوا معاه ياكلوا معاه يناموا معاه آه، كانوا بيخرجوا معاه بالعربية يفسحوه لحد ما بدأ يكبر بعد ما بدأ يكبر آه، بدأت بدأ الناس يخافوا من وجوده في شقة أو في كده لكن هم بيحبوه ما بيخافوش منه فحاولوا يدوه ي- ي- يحاولوا يذهبوا به إلى حديقة حيوان وانتوا عارفين حديقة الحيوان مهما كانت مفتوحة فلازم يكون في أقفاص فوقت ما هم مدخلينه مشي مشي مشي وبعدين اكتشف ان هو هيترك اصحابه رجع مرة واحدة جري على صاحبه وحضنه حضن شديد جدا يمكن الموقف آه، آه، آه، احنا شفنا منه جزء بسيط جدا في حلقات ماضية يمكن من سنة او اكتر آه، هما اتنين وشفنا قد ايه الاسد بيحبهم وبيودهم ساعة ما رجعوا له لكن ده كان جزء بسيط جدا من حياتهم معاه احنا آه، الحمد لله تعالى ربنا وفقنا وحصلنا على آه، يعني على الفيلم شبه كامل وجبنا لكم منه المختصر المفيد وتشوفوا قد ايه آه، بيحضنوا بعض آه، والاسد عمال يحك راسه ويقبله بفمه على فكرة الاسد الاسد لا يعرف القبل بالفم ولكن اذا اراد ان يعني انه يحب واحد ويعبر له عن محبته بيح- بيحك راسه ب- ب- ب- بمن يحب ودي تحية الأسود أساسا لما يلتقوا ببعض إيه، يعني يتمسوا برؤوسهم وبعدين يحكوا رؤوسهم في أجساد بعضهم البعض ويبدأوا إيه، يعني يتعاطفوا ويحبوا بعضهم تخيلوا أن الأسد الأسد بقى يحك رأسه فيهم بشدة ده معناه أنه بيقبلهم جدا ولكن العجيب أنه كمان بدأ يعبر لهم عن محبته بتقبلهم بفمه وده معناه شوفوا الطباع سراقة والود بيوصل والحب بي بيوصل الحب بيصل إلى من تحب دي رسالة الحب ده يعني آه، رسالة واضحة ويقرأها كل الناس حتى لو ما كانوش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا لكن بيدرك إن في حد بيحبه من نظراته من كلماته من تصرفاته وكما قال الشاعر فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك فقبل ما نشوف آه، آه، يعني آه، فيلمنا تعالوا نشوف آه، هذا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
بس ده في وقت جامد السلام عليكم
يا مصر بتسمع حاجة أهلا يا سلمى ازيك ألو السلام عليكم السلام عليكم يا سلمى بتسمع حاجة خالص من غير وقت
طيب معانا آه، أستاذ خالد السلام عليكم وعليكم السلام
أهلا يا أستاذ خالد اتفضل ازيك يا شيخ ايمن أمين يا فندم امين الو أيوه ازيك يا شيخ امين أي اتفضل ايه اخبارك يا شيخ امين الحمد لله معلش يا شيخ امين انا ليا طلب عندك انا ممكن نفسي اكلم الشيخ محمد حسان بس آه، والله الشيخ مش موجود الآن هو الشيخ في درسه الآن في المنصورة ف فالحب فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك فهتلاقوا آه، يعني آه، آه، الأسد بيعبر عن حبه وبي وبيظهر وده وبي و- وبيتعاطف معهم تعاطف عجيب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء آه، طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا الفاضل الحمد لله ازيك يا استاذ محمد أخبار فضيلتك بخير الحمد لله مع حضرتك آه، أخوك في الله محمد عبد الكريم من الشرقية اهلا وسهلا يا استاذ محمد يعني آه، جزاك الله خيرا أولا وأشهد الله أني أحبك في الله حبك الله وأسأل الله جل وعلا أن ي- أن ي- أن يديم النفع بك للأمة الإسلامية وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج الطيب المبارك وعلى مواضيعك الجيدة الجميلة الرقيقة في نفس الوقت واسمح لي أن أعلق تعليقا بسيطا جدا على موضوع الحلقة آه، ألا وهو القلوب وأنت يعني تفضلت وعنونت به أو عنونت له بموضوع أو بعنوان آه، قلب الأسد ولكن يعني انا اسمح لي ان اعلق على القلوب عموما و... وانت تعلم وانت ذكرت قبل ذلك آه، منذ قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل آه، يقلبها كيف يشاء نعم وما سمي القلب قلبا الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في ال- الحديث الاخر الطويل وفيه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فاسال الله رب العالمين ان يطهر قلوبنا من آمين.
كل الضغائن والغل وان يطهر آمين.
قلوبنا عموما انه ولي ذلك والقادر عليه آمين.
كما اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقك وان يزيدك توفيقا ورشادا وسدادا آمين. آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين.
وأن يوفق جميع القائمين على هذه القناة واسمح لي فضيلة الشيخ بطلبين الطلب الأول حتى لا أطيل على فضيلتك أن تبلغ سلامنا آه، لشيخنا الحبيب وإمامنا الفاضل الشيخ محمد آه، حسان حفظه الله وبارك في عمره واسمح لي أن أطلب منك طلبا آخر أن آخذ رقم هاتفك الخاص من الكنترول جزاكم الله خيرا هم والسلام سامعينك عليكم ورحمة الله ويعطيك وبركاته ايه يعني. الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا على الدعوات آه، الجميله للقناه والقائمين على القناه وانا قلبيا احب آه، القناه واحب القائمين على القناه وعلى راسهم الشيخ محمد حسان ومديرها العام الشيخ محمد حسان معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله يا استاذ محمد استاذ محمد
السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله آه، ربنا يبارك في حضرتك وفي قناه الرحمه على البرنامج اللي كلنا بنستفاد منه كلنا وعندنا الاسره كلها بتدعي لحضرتك و- واحمد اخويا وكلنا بن- بندعي ربنا يبارك في حضرتك على البرنامج الجميل ده ربنا يكرمك يا محمد وربنا يشفي حضرتك ويعافيك آمين.
وسلامنا لفضيله الشيخ محمد حسان يوصل ان شاء الله شكرا يا شيخ امين الحب العفو يا سيدي ربنا يكرمك يا محمد جزاكم الله خير فاخواني فبقول لكم العواطف بتوصل والحب بيوصل والود بيبان آه، احذر من تقلب القلب وخلي بالك ان ممكن القلوب تتنافر فيحصل مشكلة كبيرة بسبب تنافر بين القلوب آه، قبل ما نتكلم عن القلوب بقى و... و... وائتلافها واختلافها و... واتفاقها وافتراقها تعالوا نشوف الأول قلب الأسد اللي فيه والعواطف والمشاعر اللي ممكن نشوفها وتعالوا معايا نستمتع بهذه العواطف والمشاعر من قلب الأسد اتفضل ده أسد آه، الحلقة وهو صغير شو لاحظوا ان هو لما بيحاول يمسكهم بي بي شوفوا ازاي بيلعب معاهم شوفوا هيطبطب على كتفه دلوقتي طبطبه وكانه بيقول له انت صاحبي وحبيبي شوفوا ازاي م- ما بيفردش مخالبه ابدا وهو بيحبهم او بيحضنهم و... علشان هو عارف قد ايه ممكن مخالبه تاذيهم حسن يا رب شوفوا هنا لنا الخلق طهر مبسوط وسعيد
يحوي هنا شوفوا ازاي دخل عليه شوف ازاي ده معناه حضن لسه مرتقب هيتاخد شوفوا ازاي حب و- وعطف وقبل كالطفل الصغير بين يدي ابيه حاجه عجيبه ويقبلوا بعض على فكره دول مش مدربين ولا ليهم دعوه بالاسود ولا يفهموا فيها دول بس بيحبوه كده دول اشتروه لان دي كانت موضة في الستينات شوفوا هنا هو بيكتب والاسد بعكسه كانه بيقرا معاه شوفوا ازاي بصوا كانه بيقرا معاه بيشاركوا في, في فالعبد بأخلاق سبقا
شوفوا هنا ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه ودوه الغابه بصوا هنا لما لقى شوفوا راجع لصاحبه ازاي شوفوا ازاي بيقول له انت هتسيبني لا لا لا انا بحبك ما تسيبنيش انا مش عايز اقعد في المكان ده انا عايز اجي معاك هياخدوه لمكان تاني هو كبر لازم يعيش حياة طبيعية أنا عايزكم تدققوا النظر في هذا الموقف لأنه في غاية التأثير الأسد بينظر للغابة عشان عايزينه يعيش حياته حر من غير ما يكون في شقة مقفولة لاحظوا إن صاحبه اللي هو واقف لابس آه، أصفر ده ده صاحبه وحبيبه قوي ما بيودعوش شوفوا مش عايزين يبصوا لبعض مش عايزين ينظروا لبعضهم شوفوا الأسد حزين إزاي شوفوا ولما راح ل- ل- لعيلته شوفوا ازاي م- ما بيحبهمش زي ما كان بيحب اصحابه اللي اتربى معاهم وبيحبهم شوفوا يمكن ده ابوه او اخوه كبير ولكن آه، شوفوا ازاي ما بيحبهمش قوي زي ما كان بيحب اخوانه وحبايبه اللي اتع- اللي اتربى معاهم لان ده هنا بعد كام سنه آه، رجعوا له آه، كان كبر جدا في الغابة وعايزين يشوفوا بقى هو لسه فاكرهم ولا لا آه، شوفوا الأسد لما شم ريحتهم ألقيت على بعد ما سابوه ودعوه شوفوا ازاي راجع بالراحة بالراحة بالراحة شوفوا أول ما هيشوف صاحبه تنقى حسن يا زي ما بيقول الشاعر وأقرب ما يكون الشوق شوقا حين تقترب الديار من الديار أصبح قريب منه شوف هيعمل إيه هنا بقى تبدأ القبلات وتبدأ الأحضان ويبدأ العطف ويبدأ الحنان يعني منظر عجيب يحضن ده مرة وده مرة مفيش مخالب بتتفرد مفيش حاجة شوفوا ازاي ومرة باحتكاك الرؤوس ومرة بتقبيل الفم ويحب ده ويشوفوا ازاي وما بيوقعهمش ده وزنه تقيل جدا ده وزنه يجي اكتر من يمكن 200 كيلو او اكتر شوفوا ازاي تاني ولا ما بيوقعهمش هو عارف ان وزنه تقيل مش عايز يضغط عليهم بحضنه علشان ما يوقعهمش شوفوا ازاي وقبل بالفم مع ان الاسود لا تقبل بالفم شوفوا ازاي فالعبد بأخلاق هنا جاب لهم المدام بتاعته كان اتجوز وقال لهم سلمي على عمه وعلى اصحابي وحبايبي وخدهم وراح للعيله اللي هو عملها شوفوا هنا قاعدين معاه بي بي- شوفوا ازاي دول اولاده شوفوا هم هنا بيلعبوا له في صوابعه شوفوا ازاي هيجيب لهم اولاده في امان تام من غير سبحان الله العظيم شوفوا ازاي ده ابنه الصغير حتى ابنه طالع حنين زيه شوفوا ازاي حب اللي ابوه بيحبه شوفوا بيحضنوا اصحابه شوفوا بيض- بيقعدوا صابعهم بالراحه بيلعبوا مع بعض من غير ما يأذيهم خالص ده هو لو بس ضغط شويه يقطع الايد كلها شوفوا ازاي وبي... إيه، بي- هو كمان بيحن شوفوا لا، ده اسد حنين على فكره يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود شوفوا ازاي دي زوجته العواطف ال- الاسد ده مميز هما بيتاملوه شوف عيله كامله حب وحنان ورحمه وامان ودي اسود قلب الاسد شوفوا ازاي ادي اسد وعمل عيله كلها حالمه طيبه ورقيقه والطباع سراقه وكلهم متعلمهم من بعض شوفوا ازاي الهدوء اللي هم فيه مين يصدق ان دول اسود حسن يا رب لنا الخلق طهر شو هنا نايمين جنب بعض الذكريات هنا بيقبلوا بعض هنا وهو بيهرش له في صوابعه هنا هم مع بعض شوفوا ازاي
وجعل
سبحان الله العظيم بس انا فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حمل المسك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أنت آه، آه، ليه ليه الحب بتخفيف قلبك مش عايز تبينه ليه مش قادر تحب وليه مش قادر تعطف وليه مش قادر ترأف لا يحرم الرفق إلا محروم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حرم آل بيت الرفق إلا حرموا الخير وما حرم الرحمة إلا شقي ما حرم الرحمة إلا شقي واحد من من من من- بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الأقرع بن حابس فجاء الحسن أو الحسين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من صفاته الود والرحمة فأخذ الحسن أو الحسين وقبلهما أو قبلهم وأقول لكم كمان على حاجة في النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يحب أن يشم أحبابه يعني لما يكون بيحب حد بيشمه الدليل ما أورده البخاري في صحيحه باب شم الأطفال وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشم الحسن والحسين ويقول إنما هما ريحانتاي من الدنيا إنما هما ريحانتاي من الدنيا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يشم رائحة الحسن أو الحسين ودول أحبابه ها، كان كأنه بيشم الريحان وهكذا فكل ما يأتي من الحبيب حبيب ها ف ف آه، كان كان آه، يعني المحب كان بيتكلم عن من يحبهم ويقول يا من يحدثني بعهد أحبتي يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته كرر علي الحديث كلمني عنهم تاني كلمني عن أحوالهم وذكرني بيهم أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض من أجنابها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب لا زال يضرب لا زال يخفض لا زال يخفق ضاربا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوب لا عضو لي إلا وفيه محبتك لا عضو لي إلا وفيه محبتك وكأن أعضائي خلقنا قلوب القلوب القلب موضع الحب وموضع الرحمة وموضع الود فلما الأقرع بن حابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال أتقبلون أطفالكم والله إن لي من الأبناء عشرا ما قبلت أحدا منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم لازم تحب عشان تتحب ولازم ترحم عشان ترحم ولازم تعفو عشان يعفو الله عنك ويعفو النا- ويعفو الناس عنك فإن الجزاء من جنس العمل فإن الجزاء من جنس العمل ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذ زاهر
ازيك يا شيخ امين الحمد لله
احبك الله الذي نحبك فيه والله أحبك الله يا سيدي ربنا يكرمك نسألك الدعاء يا شيخ امين بالله عليك ربنا يكرمنا إياك واصلح يعلم لنا الله حالك ان احنا لما نشوف حضرتك على الشاشة بس قلوبنا بتنشرح والله ربنا يسترك يا رب نسألك الدعاء يا شيخ امين بالله عليك ربنا يكرمنا إياكم
ونستأذن حضرتك بس ناخد رقم حضرتك الخاص تليفون اتفضل الخاص اتفضل يا سيدي اتفضل خذ آه، اعطوا الرقم معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد الله
الو السلام عليكم وعليكم ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله
الشيخ امين نعم اتفضل
ماشي الشيخ امين معايا ايوه يا فندم اتفضل ازيك يا شيخ امين الحمد لله ازي حضرتك الحمد لله انا من ضمن معجبين بالبرنامج بتاع حضرتك الله يسترك الله بس يكرمك في ملحوظه ممكن اتفضل حضرتك لما ب... آه، بت... سعادتك لما بتيجي تتكلم بنتكلم عن ال ما بنتكلمش عن الفقراء خالص يعني مثلا آه، كذا مره بتوصف انت رايح مسجد او ت- تركن السياره بعيد او فعايز بس حضرتك يعني الملحوظه بس تتكلم عن الفقراء آه، بس
الفقراء لكن برنامج حضرتك جميل يعني الله يكرمك ان شاء الله بارك الله فيك حاضر يا سيدي معانا اتصال اخر آه، من المملكه السعوديه اهلا يا ام ندى السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام وبركاته أسألك الدعاء يا شيخ أن ربنا يرضى عني ويحبني ويرزقني بالولد الصالح بالله عليك يا شيخ أمين ربنا يرضى عنا وعنك يا رب ويحبنا وإياك ويرزقنا وإياك بال- ب- بالذرية الصالحة معنا اتصال آخر آه، يا أستاذ جمال اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، ازيك يا شيخ أمين الحمد لله آه، كيف حالك الحمد لله آه، نسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يزيدك علما الله يكرمك كنا- كانت هناك حلقة يا شيخ كنا نريد أن أن, أن تعيدها لنا حلقات
آه، حلقة في الحلقات السابقة اتفضل آه، تتكلم آه، تتكلم عن الرجل الذي يعني كان مريضا وظل مريضا يعني منذ يعني 50 عاما إن شاء الله كنا والله العظيم يعني قاست القلوب ونريد ان ان تلينا قلوبنا ونسمع هذه الحلقه مره اخرى.
ربنا يكرمك إن شاء الله آه، بإذن نسال الله عز وجل ان يوفقك يا شيخ.
الله آمين يا رب العالمين ماشي ان شاء الله يعني باذن الله يعني اجعل هذا نصب عينيك أن- انك انت تعيد توعيده هذه الحلقه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حاضر بإذن الله معنا اتصال آخر السلام عليكم يا أم مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله ربنا يقويك بالايمان يا رب وينصر الاسلام ان شاء الله آمين آمين بالله عليك يا شيخ امين الدعاء للمسلمين في الاقصى وفي كل دول الدنيا يا رب ينصرنا دايما ربنا يفرج كرب إخواننا في الأقصى يا رب اللهم امين آه، انا ليا طلب عند حضرتك حضرتك كنت بتقول قلب الاسد مم.
في قلب الضنا اللي بيقسى على امه مم.
معايا حضرتك مم.
الو أي نعم اتفضلي يا ريت تتكلم من ناحيه الابناء اللي هم بيهجروا اهاليهم مم.
اذا كان قلب الاسد على اصحابه كده ما بالك قلب الضنا على امه بيبقى ازاي فبالله عليك يا شيخ امين تاكد على الموضوع ده وتدعي الابن بالصلاح الحال ان شاء الله ربنا يصلح حالنا وحال أولادنا السلام عليكم ويألف بين قلوبنا يا رب ما هي دي المسألة المسألة إن ما حدش ينفع يحط حبه في قلب حد ولا حتى ابنه ولا حتى زوجته ولا حتى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، بيأكد على الموضوع ده وقال ما تواد اثنان في الله ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا شوفوا النبي عشان بيعلمنا نحب بعض بيعلمنا نحب بعض والقلوب لا تختلف حتى يختلف الناس لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أما الناس يختلفوا هم بعيد لما يقربوا يلاقوا بعض مختلفين فالود مين اللي بيحط الود في القلوب ربنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم موضوع محتاج وقفة جادة وهادئة نعرف اللي حوالينا ما بيحبوناش ليه وازاي احنا ما بنحبهمش طيب وهو ده حل ده حل ان الناس ما يحبوش بعض وده حال جيد ان الناس يعيشوا مع بعض على كده غلط والله والله غلط لا يحرم الحب الا محروم ولذلك قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ربنا يخليهم يحبوا بعض والكل هيحب ربنا بعد كده مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسرح حتى حب الزوج لزوجته في البيت من من نعم ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة معنا اتصال آخر السلام عليكم أهلا يا أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله ورحمة يسلمك يا شيخ أمين
الله. نعم
أه بالله عليك يا شيخ تزلقني إن شاء الله بالهداية يا رب العالمين
ربنا يهدينا وإياكي ويصلح حالنا وحالك بتمنى منك يا شيخ أمين إن شاء الله تعمل حلقة للأطفال لأن ه- إحنا محتاجين ال- محتاجين حلقات الأطفال جدا أنا ابني أولا يعني ما بيبطلش فرجة على القنوات اللي هي ال- الزيتون والحاجات دي فأنا بتمنى القناة قناة الرحمة الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وجزاكم عنا كل خير إن هو يعمل آه، قناة برامج للأطفال أولا أنا طول النهار قاعدة معه بالليل أذكره بأذكار الصباح والمساء مش عارف يتقبلها مني خالص مع إنه عنده 11 سنة وحكاية الصلاة والله يا شيخ أمين أقسم لك بالله أنا ما عندي غيره بتمنى إن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة أنا وسائر جميع المسلمين يا رب العالمين وسائر من حرم آمين ان انا بتمنى ان هو يبقى يبقى من اهل القران والسنه يا رب العالمين وابشرك بشره عظيمه ان شاء الله باذن الله ارتداء النقاب ان شاء الله عن فتره قريبه باذن الله ده شيء اولاني الشيء الثاني باذن الله تعالى باذن الله ان الامه في خير والله العظيم في خير طول ما قناه الرحمه وقناه الاسلام القنوات الاسلاميه والله يا شيخ امين في ناس كتير قوي اتهدت وربنا هداها على على قناه الرحمه والله يا شيخ اميل والقنوات الاسلاميه واحنا دايما طول ما انتم معانا والله العظيم احنا في في صحوه اسلاميه مهما العالم الغربي يعمل ومهما الع- العالم ال- ال- المتفكك في الاسلام بيعمل فينا احنا برضه في قوه عظيمه والله يا إسلا- بالاسلام يا شيخ امين والله انا ابني طول النهار طول النهار احاول معاه ان هو يبقى يبقى من اهل القران والسنه يا رب العالمين يا رب اللهم امين هو ربنا نفسه يكلم يكرمك.
حضرتك والله يا رب نعم هو نفسه يكلم حضرتك اه اتفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اهلا يا عبد الرحمن الحمد الحمد لله ازاي الحمد الحمد لله ن- انا اول مره اكلمك يا شيخ وانا كمان اول مره اكلمك يا عبد الرحمن ربنا يخليك انت يعني انا انا سعيد بسماع بحبك قوي صوتك يا شيخ وانا بحبك يا عبد الرحمن عاي... عاي... ممكن تعيد لنا ق... ك... كلام الحيوانات تاني ان شاء الله باذن الله تعالى آه، ان شاء الله تتعد قريبا ان شاء الله جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ابو مريم السلام عليكم ابو مريم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بيك يا شيخ الله يكرمك ربنا يبارك فيك يا شيخ إني أحبك في الله احبك الله بالله عليك يا شيخ أنت لسه بتقول من لا يرحم لا يرحم نعم
أنا دلوقتي محروم من بنتي والله وبنتي لو شفتها هتعدل لها حلقة مخصوص والله
آه، ليه- مالها محرميني منها وعاوزين يطلقوني وأنا مش عاوز خراب بالله عليك تدعي لي ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالك ويكرمنا وإياك واحنا بنكلم كل الناس الحقيقة اللي عندهم مشاكل آه، طلاق و- وكده انهم يتمهلوا قليلا وينظروا في العواقب ينظروا في عواقب الطلاق قد ايه بتبقى مدمرة على نفسية اللي في البيت كله آه، معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا استاذ احمد اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ في هذه- في هذا البرنامج الرقيق والرقاق الله يكرمك هذه دعوة من حيوان إلى بني الإنسان امتلأ قلبه بحب صاحبه لما رأى منه الإحسان وهناك البعض من أهل الإيمان غارق في نعم الرحمن ومنشغل بالعصيان فالطاعة أحق من الطغيان فأقول يا شيخ ويحك يا نفس طاغية ولأمر ربك عاصية أعلى الإله تدعين وبالمعاصي تفخرين تلك النفوس الغاوية للشر تسعى جانية تعصي الإله تحت سماه وفوق أرضه وترجو رضاه إن كنت حتما عاصية من أجل نفس طاغية فاذكر جنان عالية جزاء ترك المعصية واذكر نيران حامية جزاء فعل المعصية فالدنيا جسر للعبور لجنة الهادي الشكور فسر السعادة والسرور في طاعة الرب الغفور أما الشقاء والبلاء فبمعصية رب السماء وبارك الله فيكم والسلام عليكم جزاك الله خير يا استاذ احمد على هذه المداخله الجميله آه، المؤثره والشعر ال- الجميل وجزاكم الله خيرا ومعانا اختنا امال من الاردن اهلا يا امال
السلام عليكم يا شيخين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، أشكر قناة الرحمة والعاملين فيها والشيخ محمد حشان وحضرتك يا شيخ الله يكرمك والله أقسم بالله القناة يعني لجميع الدول العربية والإسلامية يعني يعني فتحت فتح باب يعني كثير الإسلام الحمد لله الحمد لله و- وأنا نقول لك يا شيخ أنا من من حش فتحت قناة الرحمة للأحسن للأحسن والحمد لله يا رب العالمين الحمد لله نقول لك يا شيخ أرجوك إن بالله عليك تدعي لي بذرية صالحة
آه، ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا رب ويرزق كل النساء المسلمات وال- والرجال المسلمين بالذريات الصالحه التي تنفعهم في دنياهم واخراهم يا رب العالمين آه، معانا اتصال اخر من الاردن السلام عليكم استاذ احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا مرحبا بداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى آمين يا رب.
الله عليه وسلم آمين يا رب نحن وإياكم وأهلينا وأسأل وذريتنا الله والسامعين أن يقربنا إليه ويعرفنا به آمين فنحن في جفاء أنا أستغرب يا شيخ أمين اسمح لي يعني أخذ من وقتك كلمتين أ- أستغرب من اللي يقول إن الغرب بيحاربنا طب إحنا عارفين إن الغرب بيحاربنا بالقنوات وبال بال... لماذا لا نلتفت نحن إلى ديننا ونتفرج على القنوات اللي, اللي أتيحت لنا قناة الرحمة وقنوات دينية كثيرة يعني عجبا لمن يقول إن إحنا بيحاربنا طب إحنا بيحاربنا ليه نلتفت إليه ليه ما نخليش ان إن لازم جميعا نعرف امور ديننا نهتم بديننا واستغرب للمراه اللي هي ضد جوزها طب ليه طب دينك بيقول لك أن في حديث جميل عن المصطفى صلى الله عليه عليه وسلم لو ان هناك سجود لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها وفي حديث برضه بان رفقا بالقوارير ليه ما نلتفتش لديننا نحن في شوق الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشوقا الى الله وكما قال القائل تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت حقا تحبه لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع يا حسرة علينا عندما نرى الحيوانات بها رحمة ونحن نسأل عن الرحمة ويا حسرة علينا عندما نرى هناك لغة بين الطيور والحيوانات ونحن نحتاج إلى أن يكون في بيوت المسلمين لغة للتعامل والله يا شيخ أمين أنا بتحسر بعد الأوقات عندما أرى الرحمة موجودة في الحيوان ونسأل عنها نحن بني الإنسان أسأل الله العظيم لكي لا أطيل عليك أن يجعل هذه القناة الطيبة العامرة رحمة لجميع المسلمين وأن يجعل هذا في ميزانات حسناتكم وأسألك بالله أن تبلغ سلامي للشيخ محمد حسان الله وأخواننا يسلمك يا خلف الكاميرات جزاهم الله خيرا في الكنترول وجزى الله كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة خيرا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا وأن لا يحرمنا وإياكم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه جل وعلا آمين.
وأسأله بقلب خالص أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه آمين.
وكما دعوت لكم أرجوك بالله عليك أن تدعو لي آمين.
بالهداية جزاكم الله خيرا ولكم بالمثل الله يبارك فيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إياكم وأن يهنئنا بحبه وأن يسعدنا بقربه وجزاكم الله خيرا على هذ- هذه المداخلة الجميلة والدعوات الطيبة المباركة آه، معانا أختنا هايدي من السعودية أهلا يا هايدي أهلا ازيك يا عم أهلا يا هايدي إزاي الحمد لله الحمد لله كيف أنت حالك كويس نعم أنت كويس يا شيخ أنا كويس الحمد لله بخير يا هايدي آه، وأ- بقول لك آه، عندي طلب وبعت الشيخ آه، الشيخ محمود المصري على قناة الرحم طيب وبقول لك آه، ب- ادعي لبابا آه، ربنا يسدد الديون ربنا يقضي عنا وعنه الديون يا رب العالمين نحن وإياكم مستمعين يا هايدي وجزاكم الله خيرا آه، طيب معانا عبد الرحمن من حلوان ازيك يا عبد الرحمن
ازيك يا شيخ الحمد لله عمل ايه انا كويس الحمد لله الحمد لله عمل ايه انا كويس الحمد لله قول لي يا رب ادعيني يا رب ايه قول لي يا رب ادعيني
ربنا يكرمك يا عبد الرحمن ويبارك فيك وييسر امرك ويشرح صدرك ويرفع قدرك انت واولادنا واولاد المسلمين ها آه. فاخواني ال- ال- الحب ده يعني آه، تواد الخلق وقلوب الخلق لازم تمتلئ فإما تمتلئ خير وإما تمتلئ شر قال تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قلبك ده لازم تملاه خير وبركة ورحمة ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم لا يمكن قلب المسلم أبدا يغ... يعني يعني يخبي ثلاثة من دول ايه الإخلاص إخلاص العمل لله آه، والنصح لكل مسلم لازم يبقى في قلبك الحب والود لكل المسلمين آه، لا تجد المؤمن أبدا يكره المؤمن أبدا لذلك كان من ضمن الدعاء آه، ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لازم الواحد يبقى في قلبه الرحمة والشفقة بالذات مع ذويه وقرابته وبالذات مع الناس اللي عايش معاهم ما ينفعش يبقى عايش معاهم وبعدين يأذيهم ما ينفعش يبقى عايش معاهم وبعدين يضرهم ما ينفعش يبقى عايش معاهم وهو بيكرههم صدقني وإن طال الزمن وإن كثر الوقت لازم هيظهر لازم هتظهر هذه المشاعر و- وهذا ال ال الإحساس هيوصل للي قدامك لو ما فهموش مرة هيفهموا في التانية لو ما فهموش في التالتة هيفهموا في الخامسة والعشرة لازم هيفهم اللي بيحبك واللي انت بتحبه هو هيفهم ان هذه العاطفة موجودة بينك وبينه ولو انت ما بتحبوش لازم هتوصل عواطفك ليه ومشاعرك هتأثر فيه عشان كده احنا لما بنقول قلب الأسد ما نقصدش قلب الأسد أبدا وإنما نقصد مشاعر الخلق مشاعر الحيوانات احنا ما نقدرش نجيب تجربة عاطفية بين الناس وبعضهم آه، مع ان ده آه، يعني لو اتيح لنا بالطريقة المناسبة لقناتنا ال- ال- الكريمة هنجيبه ان شاء الله عز وجل لكن احنا آه، بنبين قد ايه الخلق فيهم عواطف وفيهم حب وفيهم ود وفيهم لطف مين اللي حط في في قلوبهم هذا الود مين اللي وضع في قلوبهم هاتل- هذه المشاعر مين اللي علمهم يح- يحبوا بعض ويعطفوا على بعض المسألة مش مسألة حياة والناس بتاكل وبتشرب وانتهينا هناك أمور أخرى ب- بتعيش بها المخلوقات ليس بالخبز وحده تعيش الشعوب دي حكمة قديمة يقولوا يعني إيه يعني م- مش بالأكل والشرب فقط بيحيا الناس بيحبوا بعض أبدا مش مش بالخبز أو بال- بالأكل والشرب والفلوس ها الناس هيعيشوا مع بعض ب- في سعادة لا دي حاجات أو احتياجات الأبدان الطعام والشراب والمال احتياجات الأبدان طب واحتياجات القلوب والنفوس والمشاعر صدقوني إن كم من كم إنسان بيعيش في ماديات كويسة بيعيش في ماديات مرتفعة وبالرغم من كده هو إنسان تعيس ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وكم من إنسان غني وعنده كتير جدا ولكنه بيبحث عن السعادة السعادة دي قد تكون في عاطفة بينك وبين زوجتك قد يكون في رأفة بينك وبين ابنك قد يكون في بر منك لأبيك ك- قد يكون في شفقة على فقير من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وإن, وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي القلب القاسي بيبان وبيظهر آه، آه، إحساس كل واحد ومشاعر كل إنسان ممكن بني آدم يكون متخيل إن المعروف والعطاء هو لوحده اللي يكفل له السعادة بينه وبين أهله أو بينه وبين زوجته أو بينه وبين أولاده لكن لا الع- العطف المشاعر العواطف الحب الكلام ده لازم نعيد فيه نظر ولازم نشوف ايه اللي بيسعد اولادنا ويسعد اهالينا ونحاول نعمله ونحاول نوصله ونحاول نتكلم فيه لازم تتكلم في الحب ولازم تتكلم في العواطف النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك لو واحد فينا ممكن يفكر شوية ممكن يتكسف من السؤال ممكن يستحي لكن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عليه الصلاة والسلام لم يتأخر في الرد قالوا من أحب الناس إليك قال عائشة رضي الله عنها وها أنتم ترون أن عائشة أحب الناس إلى رسول الله ف... فلعنة الله على من آذاها رضي الله عنها ف... ف... والنبي لا يحب إلا طيبا النبي لا يحب إلا طيبا فلما قيل له عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها قالوا ثم من قال عمر قالوا ثم من قال عثمان إلى آخر الحديث ولما سألوه أيضا حتى آه، في الحديث الآخر قال ع- قال علي طب ده معناه إيه إن حتى النبي عليه السلام بيفكر في الحب لدرجة, لدرجة إنه لما ينظر في قلبه يجد تدرج هرمي للي بيحبهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم ده م- ده معناه ان الانسان عارف اللي في قلبه بيشعر باحبابه و- وقلبه مشغول بيهم علشان كده انت بتفكر في الله قد ايه بتفكر في انك ت- تلقى الله قد ايه هو كده انت بتحب ربنا لو بتحب ربنا ربنا يحبك ليه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين بيعطفوا على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بتحب ربنا قد إيه بتحب تلقاه شوف النبي عليه السلام كان يقول أسألك الشوق إلى لقاء الشوق مش بس أنا عايز أقابلك يا رب وانتهينا لا الشوق لهذا اللقاء الحب لهذا اللقاء التطلع لهذا اللقاء يا أخي في مشاعر اسمها شوق في عواطف اسمها أمل في أن تلقى من تحب في حاجة اسمها ال ال ال الرغبة في أنك تستمتع بقرب أحبابك سبحان الله العظيم فكان يقول أسألك الشوق إلى أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك شوف أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا خذ عنك ده اللي بيحب حد بيحب يلقاه اه لا والله ده بيحب الاماكن اللي بيلقاه فيها بيحب الاماكن اللي بيلقاه فيها شوف النبي عليه السلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد بيحب المكان اللي بيلقى الله فيه ورجل معلق قلبه بالمساجد قلبه معلق في المسجد ورجل معلق قلبه بالمساجد المكان اللي بيلقى الله فيه سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ال ال ال- تكوينة الحب والعاطفة بين الناس لازم تكون موجودة ولازم تكون بلطفها وجمالها وعواطفها الطيبة الرقيقة يا إخواني ده كان قيس لما بيروح يقابل ليلى ويشوف أي ذئب معدي كده ولا كده كان يقطف على الذئب ويأكله طبعا احنا مش عايزين نعمل كده وما نتصورش ان في حد يفكر بالطريقة دي لكن ده موجود وكان يطوف بال... بال... ب... وكان يطوف بال... بالجدران ويقول طفت الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار فأنت برضه تطوف حوالين المساجد معايا تصلي في المسجد ده تحضر درس في المسجد ده تحفظ قرآن في المسجد ده تروح المسجد الحرام آه، مئة ألف وأحب البقاء إلى الله وتزور مسجد النبي عليه السلام ألف صلاة في في ال- ب- ب- ب- أكثر مما سواه تحب المسجد الأقصى لأن ده المكان الذي أحبه الله عز وجل ورفع منه نبيه إلى الإسراء والمعراج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يداوي جرحاهم ويرحم موتاهم ويتقبل شهداءهم ال- آه، فإخواني المسألة إنك مش بس تعيش مع الناس بجسمك ومش بس تعيش مع آه، أحبابك ب- ب- بمالك ولكن أيضا العواطف والمشاعر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهنئنا جميعا بالحب وأن يسعدنا جميعا بالقرب منه أولا ثم بمن نحب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أحبتي الكرام غدا أذكركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أحبتي في الله بالشوق أنتظركم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة أيضا من اللؤلؤ والمرجان في قلب الأسد اتنين واحنا محضر لكم حاجة عجيبة إن شاء الله بإذن الله آه، تنتظرونا في المرة القادمة قلب الأسد اتنين في اللؤلؤ والمرجان أستودعكم الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ننعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان